السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ما عنك يشغلني مال ولا ولد ما عنك يشغلني مال ولا ولد نسيت باسمك ذكر المال والولد فلو أريق دمي في الترب لانكتبت حروف اسمك لم تنقص ولم تزد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان في الثريا لو كان الإيمان في نجم من نجوم السماء لو كان الإيمان في مجرة من المجرات اللي بعيدة عننا لو كان الإيمان في نجم بيننا وبينه ملايين السنين الضوئية لو كان الإيمان فين لو كان الإيمان في الثريا لبلغه رجال كان في ناس من كتر ما قلوبها عايزة توصل لربنا من كتر ما كل ذرة في قلوبها حلم عمرها إنها توصل لربنا من كتر ما أمنية حياتها اللي بتنام عليها وبتصحى عليها لحظة الوصول لله سبحانه وتعالى كان من قبل ما أمريكا تخترع المركبات الفضائية بآلاف السنين كانوا هم اللي عملوها مش عشان يعملوا أي إنجاز ولا أي عشان يطلعوا للثريا عشان يوصلوا للإيمان عشان يوصلوا لربنا سبحانه وتعالى يا في ناس عايزة توصل لربنا للدرجة دي في ناس ممكن تكون وسطنا يا جماعة قلوبها ملهوفة على الوصول لربنا للدرجة دي في ناس حلم حياتها في ناس مشاعرها تجاه ربنا للدرجة دي قلوبنا مش كده ليه انت عايز توصل لربنا انت عايزة توصل لربنا يا جماعة اللي عايز يوصل لربنا ده انسان تاني غير كل البشر اللي عايز يوصل لربنا ده مش حاسس انه سعيد مع اي حاجة مفيش اي حاجة بتسعده غير انه يلاقي حد يوصله لربنا اللي عايز يوصل لربنا ده بيدور في كل مخلوق بيقابله عن حد من الناس دي يوصله لربنا بيدور في كل حاجة بتقابله عن اي شيء يدله على ربنا يقربه من ربنا مفيش حاجة بتفرحه غير انه يوصل لربنا مفيش حاجة بتحزنه غير انه يحس انه مش قادر يوصل اللي عايز يوصل لربنا ده انسان تاني انت عايز توصل لربنا طب مستعد تدفع ايه طب مستعد تضحي بايه طب مستعد تسيب ايه عشان تحس انك بتقرب من الله حد فيكم يا جماعه جرب الاحساس ده احساس لو كان الايمان في الثريا اطلع يا رب بس اعرف هو فين بس اعرف اوصل لك ازاي بس اعرف ايه الحاجه اللي اوصل لك بيها وانا يا رب هضحي بكل حاجه في حياتي وهعمل كل حاجة بس اوصل لك يا رب دمي ودموعي وابتساماتي الكلمة اللي كتير الواحد بيحس بيها يا اخواني لما ينظر للسماء ويبدأ يفتكر كده لما الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس على الدبة ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ويتبسم ويتبسم رسول الله حسيت انك لما تفتكر انك انت راجع لربنا تبتسم ابتساماتك لما تفتكر لحظة الوصول لربنا دمك مستعد تضحي بيه عشان توصل لربنا دموعك كلها دموعك كلها شوق لربنا ورغبة في الوصول لربنا يا إخواني المرأة اللي وقفت تسأل لما وصلت مكة أين بيت ربي أين بيت ربي أنا جاية من بعيد عايز أوصل له فين بيت ربنا لما أحس إن أنا وصلت بيت ربنا أحس إن أنا وصلت أين بيت ربي فدلوها عليه فلما ذهبت إلى الكعبة وضعت خدها وقالت هذا بيت ربي أيوة وضعت خدها بيحركوها بعد فترة لقوها ماتت حد منكم قبل كده جرب أو حس إن الإنسان ممكن يموت بالفرحة إن ممكن إنسان من فرحته إنه وصل لربنا يموت من كتر فرحته المرأة الفقيرة اللي من جنوب شرق آسيا اللي عشان تيجي تحج ده حلم من أحلام حياتها هتحوش سنين ورا سنين ولما جت وهي في جدة أول ما نزلت على الأرض وحست إن هي خلاص بينها وبين بينها وبين الكعبة خلاص مواصلة واحدة وخلاص سجدت لله في المطار فلم ترفع رأسها من السجدة ماتت حد منكم جرب الموت الموت فرحا المو... ان الانسان يموت من الفرح انه هيوصل لربنا سبحانه وتعالى شا سلمان سلمان الفارسي شاب من الشباب شاب جميل شاب ممكن يكون شاب زيك ابوه اغنى من ابائنا واغنى من اه شاب من الشباب وكان في بلاد فارس كان وسط المجوس شاب من الشباب وهو معدي مره ما بين مصالح والده وما بين شاف ناس بتصلي كانوا نصارى شاف صلاه لله قلبه اتملى شوق انه يوصل لربنا سبحانه وتعالى قلبه اتملى شوق حس انه خلاص عايز يمشي في الارض كلها يدور على حد يوصله لله يدور على اي حد يوصله لربنا منظر سلمان وهو بيسافر ما بين البلاد لوحده وهو بيسافر ما بين القارات لوحده وهو بيدور على حد يوصله لله في ناس غفله يا جماعه في ناس قلوبها ميتة في ناس مش حاسة أصلا بمشاعر تجاه ربنا في ناس مش حاسة وفي ناس تانية ملهوفة على باب ربنا هتموت عشان توصل له منظر سلمان لما أبوه حس إنه عايز يسيب البلد ويهرب يدور على حد يوصله لربنا لما أبوه ربطه بالسلاسل وهو بيكسر السلاسل وبيهرب أنت هتسيب إيه يا سلمان أنت سايب بلدك أنت سايب أبوك حبيبك وأهلك أحبابك ربنا أغلى في قلبي من أي حد أنت سايب إيه يا سلمان أنت واحد من بلاد فارس من المجوس عبدت نار الاب بيتجوز بنته والاخ بيتجوز انت سايب ايه يا سلمان ده انت في بلد الشهوات كلها ده انت في بلد المتع كلها ده انت يا سلمان المستقبل لسه قدامك ابوك راجل دحقان من حماة النار والعياذ بالله هتطلع ليك مركز في الدين وابوك راجل غني جدا عنده ضيعات واملاك هتطلع غني هتطلع غني وابن راجل غني انت سايب ايه انا عايز اوصل لربنا سبحانه وتعالى عايز اوصل لله ويسيب الدنيا ويسيب احبابه ويسيب امواله ويسيب ابوه ويكسر السلاسل كلها ويسيب مستقبله وينطلق سلمان في الارض سلمان يا جماعه ما اتجوزش سلمان يا جماعه ما فكرش ان هو يعمل اي حاجه لدنيته ليه انا قلت لكم اللي عايز يوصل لربنا ما يقدرش يفرح بحاجه غير انه يوصله لربنا ما فيش حاجه بتحزنه غير انه يحس ان هو مش قادر يوصل مشاعره كلها بقت ربط مستقبله سلمان ربط مستقبله بالوصول لله ربط مستقبله بانه يوصل لربنا ويمشي في الارض يمشي من بلد لبلد طرق رهيبه شهدت على خطوات سلمان عشان يوصل لربنا طرق موحشه شهدت على خطوات سلمان عشان يوصل لك يا رب دموع منه سقطت في الطرق وهو بيستغيث بالله انه عايز يوصل لربنا ويروح سلمان سلمان كان لوحده انت لوحدك لوحدك هتمشي ازاي هوصل لله انا هجاهد مجاهده رهيبه سلمان فين فين ورسول الله عليه الصلاه والسلام في الوقت ده فين ده في بلاد المجوس وبعدها بلاد النصارى وبعدها المشركين بتوع العرب هو فين وهيوصل ازاي ولكن اللهفه اللي في قلبه خلته يلف في البلاد اول رجل دين حسسه انه هيوصله لربنا طلع نصاب طلع بيدعو الناس للصدقه وياخد الصدقات لنفسه ما وقفش ما اتصدمش بعد كده وهو في سفر من اسفاره للوصول الى الله اليهود يأسروه اليهود ياخدوه عبد من العبيد ويبيعوه ويبيعوه ليهود ناس ياخدوه عبد من العبيد من العبيد ويبيعوه لليهود بتوع المدينه المنوره بتوع يثرب يدخل سلمان على يثرب انا يا رب كنت عايز اوصل لك يا رب انا يا رب ضحيت بشبابي وحياتي عشان اوصل لك البلد اللي كلها صخور وكلها جبال وكلها صحراء وكلها نخل هوصل لك فيها ازاي يا رب انا بقيت عبد يا رب بس عايز اوصل لك يا رب قلبي قلبي جواه اشتعال رهيب ما بيهدأش عشان يوصل لك يا رب ويعيش سلمان عبد عند اليهود في البلد اللي اسمها يثرب ومش عارف يعمل ايه خلاص اتربط اتأيد ما هوش عارف يوصل لربنا ازاي وفي يوم من الايام وهو بيجمع النخل بيجمع البلح من على نخل من النخيل يلاقي واحد داخل على اليهود اللي بيملكه يقول له جاء رجل الى يثرب وهو يزعم انه نبي سلمان بيقول ان اخذته الرجفه اخذته الرعشه كان هيقع من طوله يعني انا يا رب في النهايه انت اللي تجيبه لغايه عندي انت يا رب اللي توصلني ليك لغايه عندي يا رب سبحانك يا رب ويقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى سلمان الفارسي بطل من ابطال الاسلام كان يوصل لربنا ازاي بس صادق صادق فربنا وصله صادق عايز يوصل انت مستعد تعمل ايه عشان توصل لربنا انت مستعد تدفع ايه عشان توصل لربنا انت مستعد تسيب ايه عشان ربنا انت مستعد تضحي بايه عشان توصل لربنا اللي عايز يوصل لربنا يا جماعه قلبه ملتهب قلبه ملتهب يا رب يا رب يا رب جئتك تائبا يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي لا أتباكى لا أتباكى ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك والله يا إخواني في ناس كده في ناس سابت أحب أحبابها في الدنيا وأقرب المقربين لها في الدنيا وأكتر كل الأبواب المفتوحة لها في الدنيا عشان توصل لربنا هي مش عايزة أي حاجة غير ربنا مش عايزة أي حاجة غير الوصول ليه منظر قاتل المئة المنظر اللي انا حاسس ان لو جبنا مجلدات وكتبنا فيها والله يا جماعة مجلدات ما توصف المنظر ده ولا توصف المشهد ده المشهد الرهيب المشهد الرهيب بعد ما عرف انه له توبة بعد ما سأل العالم وقال العالم وقال له لك توبة بس سيب بلدك سيب بلدي ده سيب الدنيا واللي فيها بس اوصل لربنا المنظر الرهيب يا جماعة اللي كل كلام الدنيا ما يوصفوش وما يعبرش عن قلب واحد نبض بالله لهفة عن وصول لله إلى الله عن قلب واحد التهب عشان يوصل لله في وسط الطريق والصحراء على اليمين والشمال وقدام وورا ينزل ملك الموت وتبدأ روح قاتل المئة تنزع وهي بتنزع ينزل يقع على الأرض واحد بيموت يا جماعة واحد عنده سكتة قلبية واحد عنده ذبحه صدريه واحد عنده نزيف في المخ واحد عنده هبوط حد في الدوره واحد عنده اي حاجه عنده بيموت بيموت وروحه بتخرج من جسده المنظر اللي مفيش حد يقدر يوصفه ولا حد يقدر يوصف المشاعر اللي فيه منظر الراجل ده وهو بيزحف فاخذ ينوء بصدره هو بيزحف ويزحف عشان يوصل لربنا هو عارف انه لا يمكن هيوصل خلاص هو عارف انه لا يمكن هيوصل فين ده واحد بيموت وقدام عينه صحراء مد بصره وعلى يمينه وشماله صحراء مد بصره هيوصل ازاي وهيوصل فين هو عارف ان جسمه كان لا يمكن يوصل بس كان لسه عنده امل ان قلبه يوصل لربنا كان لسه عنده امل ان بالزحفه دي يسترضي ربنا كان لسه عنده امل انه يعيش اعظم احساس في الوجود قبل ما يموت كان عنده امل انه يعيش احساس لحظه الوصول لحظه الوصول اللي سلمان عاشها وهو واقف على نخله وكان هيقع من طوله لحظه الوصول لحظه لما ربنا بعد ما وقفت على بابه لا بعد ما دورت الاول بعد ما دورت لانك انت كنت توهت نفسك ولفت في الدنيا وتوهت نفسك بعد ما تهتي وبعدتي وبعدت وبعد كده قلبك التهب وبدأت هتموت عشان توصل لربنا دمي ودموعي وابتساماتي ليك يا رب مشاعري وكياني ووجداني كلهم ليك يا رب وبدأت تدور حد يوصلني يا جماعة لباب الله حد يدلني على مولاي حد يدلني على ربي وبعد ما دورت وتوصل لباب الله وتفضل تترك بدموعك وتترك بدمائك وتترك باستغاثاتك لحظة لما الباب يتفتح لحظة لما قلبك يتفتح لحظة لما ربنا يوصل قلبك بجلاله لحظة لما ربنا يوصل قلبك بيه لحظة لما تحس خلاص انك وصلت بعد ما ضحيت بكل حاجة المشهد الرهيب المشهد الرهيب مشهد سيدنا ابراهيم والدنيا كلها شرك وهو مش عارف يعمل ايه غلام شاب هيموت عشان يوصل لربنا الاصنام دي باطل كل ده باطل الله اله واحد بس دلني عليك يا رب وربنا بيوصف المشهد في سورة الأنعام مشهد مفيش قلب يقدر يحتمله من قلوب اللي عايزين يوصلوا إلى الله وسيدنا إبراهيم فلما جن عليه الليل جن يا جماعة يعني سطروا الليل لفوا الظلام من كل ناحية لما فضل ماشي لحد ما وصل لمكان مفيش مخلوق فيه محدش حاسس باللي في قلبه محدش قدر يحس باللي في صدره وهو ملفوف بالظلام من كل ناحية وسيدنا إبراهيم واقف أوصل لك إزاي يا رب اوصل لك ازاي دلني عليك يا رب فلما جن عليه الليل والهم اللي جوه قلبه اشد مليون مره من الليل اللي بيلف جسده واحد ملهوف على ربه فلما جن عليه الليل راى كوكبا كان قومه بيعبدوا الكواكب قال هذا ربي ده ينفع يبقى ربنا ده ينفع يبقى مولاي ده ينفع اقف على بابه واستغيث بيه ده ينفع اسجد له في الثلث الاخير وانا جيه ده هيبقى معايا في كل وقت في عمري ده ينفع اذكره ليل ونهار وحياتي تتملى سعاده بفكره ده ينفع يبقى هدف حياتي ان انا اوصل له هذا ربي فلما افل قال لا أحب الآفلين ما ينفعش أنا ربي عايزه يبقى معايا للنهار أنا ما ينفعش ربي يبقى معايا وقت ويسيبني وقت أنا عايز ربي اللي خلقني ورعاني في كل لحظة من عمري أنا عايز ربي يبقى معايا على طول قال لا أحب الآفلين وفضل إبراهيم طب روح لا طب كل لا طب اشرب لا طب نام لا أنا عايز أوصل انا عايز اوصل انا هسيب كل حاجة بس اوصل لك يا رب فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي ده ينفع يبقى ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين ما عادش ليا امل غير فيك يا رب انا يا رب تايه ومش عارف اوصل لك لو انت ما دلتنيش عليك انا ضيعت يا رب الكلمة اللي بتقوليها له كل يوم 17 مرة في الصلاة الكلمة اللي قلبك بيهتف بيها وانت بتقول له اهدنا الصراط المستقيم ده كلمة واحد اعمى بيقول لواحد وصلني في الطريق قودني في الطريق انا مش عارف اعمل ايه انا مش عارف اوصل لك ازاي اهدنا الصراط المستقيم فلما راى الشمس بازغه يا ابراهيم انت بقالك ليله كامله طب روح طب نام طب ارتاح مش قادر مش قادر مشاعري غلباني ال- ال- الغليان اللي في قلبي غ- غلبني فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر انا حاسس باحساس سيدنا ابراهيم في اللحظه دي احساس واحد في بحر يلاقي قشايه يقول دي تنفع سفينه نجاه ما تنفعش طب دي في ليه حته خشبه صغيره طب هيعمل ايه يقول دي اكبر هو عارف انها مش نافعه وعارف ان لا دي ربه ولا ده ربه ولا ده ربه هو عارف ان ربه اعظم من كل ده بس هو مش قادر هو عايز يوصل لربنا باي طريقه هذا اكبر بيصبر نفسه انه يفضل قاعد فلما أفلت لا خلاص ده لا الشمس ولا القمر ولا الكواكب ده الإله اللي خلق كل ده ده الإله اللي كل الكون ده مظاهر لجلاله ده الإله اللي كل دي رسايل منه لعباده عشان يقول لهم أنا أنا اللي كل ده بيدلكم عليا بيدلكم عليا كل ده رسالة واحدة بتدلكم على إله واحد ده كل ده معرض هذا الإله العظيم بيوريه لنا عشان يعرفنا جلاله وصفاته فلما قفلت كان خلاص اي ظلام قدام ابراهيم كان قفل اي تيه قدام ابراهيم كان قفل وابراهيم وصل الى الله قال يا قوم جري على قومه مش مصدق من كتر الفرح بالله من كتر الفرح بالوصول الى الله من كتر الفرح بلحظة الوصول اللي سلمان لقاها في المدينة في يثرب اللي قاتل المئة وهو بيزحف بصدره على الارض وصل لربنا يا جماعه الزحفة دي هي اللي وصلته لربنا الزحفة دي هي اللي قلبه وصل فيها إلى الله جسمه ما وصلش ولكن قلبه وصل إلى الله قبل ما يموت وقبل ما يبقى الله اللحظة اللي سيدنا إبراهيم لقى كل حاجة قفلت خلاص نور ربنا هو اللي مغطى على كل شيء يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين لحظات الوصول إلى الله لحظات الوصول لربنا الحديث اللي يزلزل قلب أي حد لما بقرأ في هذا الحديث بسأل نفسي يا رب هو في ناس حبتك كده يا رب هو في ناس قلبها اتعلق بيك كده يا رب هو فعلا في ناس للدرجة دي يا رب هو في قلوب يا رب عاشت مع جلالك ليك للدرجة دي يا رب امال احنا ايه يا جماعه امال احنا قلوبنا ايه احنا قلوبنا حجر احنا هنوصل لربنا ازاي احنا الواحد بيبص حواليه ما هو شايف حاجه غير ربنا اصلا ما هو شايف حاجه غير كل حاجه بتدل عليه كل حاجه بتوجه قلبك اليه كل حاجه بتدل على صفاته وجلاله ليس ثم شيء الا الله الا جلال الله الا صفات الله سبحانه وتعالى الحديث العظيم العظيم حديث الطويل في البخاري ومسلم حديث لتتبع كل أمة ما كانت تعبد يوم القيامة والمجوس واقفين واليهود واقفين والنصارى واقفين والمسلمين واقفين و- وينادى تتبع كل لتتبع كل أمة ما كانت تعبد اليهود اليهود يبداوا يمشوا وراء عزير ي- ي- يعتقد انهم هي هيوصلوا للجنه فيتساقط اليهود في النار النصارى يتساقطوا في النار فيسال المؤمنون ماذا تريدون اليهود لما اتسالوا قالوا نريد ان تسقينا عايزين نشرب هنموت بالعطش مش قادرين هنموت من الظما حلقنا هيتقطع من الظما النصارى لما بيتسالوا ماذا تريدون يقولوا نريد ان تسقينا عايزين نشرب بق ميه قطره ميه لما المؤمنين دول يتسألوا ماذا تريدون يا جماعة إجابة مهولة في مكان رهيب لا تتوقع قالوا لهم لا احنا صحيح حلقنا هيتمزق من العطش احنا صحيح عطشانين بس قلوبنا عطشانه عطش اكبر بس قلوبنا فيها ظما اكبر قلوبنا فيها ظما عشنا فيه طول عمرنا احنا مش عايزين نشرب احنا مش عايزين ميه امال عايزين ايه نريد ان نرى ربنا اي رب وجهك اي رب وجهك اي رب وجهك يا رب عايزين نرى وجهك يا رب احنا مش عايزين حاجة يا رب ما قالوش عايزين الجنة ما قالوش عايزين نشرب ما قالوش عايزين نستظل قالوا يا رب اي رب وجهك نريد ان نرى ربنا لما ما يشوفوش ربنا لما يقولوا كده عارفين يقولوا ايه يا جماعة يقولوا كلمة رهيبة قوي يقولوا يا رب تركنا الناس في الدنيا وفارقناهم احوج ما كنا اليهم يا رب احنا كنا في الدنيا محتاجين الناس ومحتاجين للصحبة ومحتاجين الدنيا وسبناها ورمناها وفارقنا الدنيا وسبنا الناس عشان النهاردة نشوفك يا رب احنا يا رب عشان نوصل لك النهاردة عشان نوصل ان احنا نشوفك النهاردة سيبنا الدنيا تركنا الناس وفارقناهم احوج ما كنا اليهم يا رب احنا كنا محتاجين الدنيا بس سبناها كنا محتاجين صاحب يؤنس وحدتنا وسبناه كنا محتاجين حاجات كتير كتير متنا واحنا محتاجينها ومش مشكلة يا رب عشان النهاردة نشوف وشك وجهك يا رب عشان النهاردة نرى وجهك يا رب اي رب وجهك اي رب وجهك يا لما بقرأ الحديث ده يا جماعة بقول يا الهي في ناس في وسط القيامة وجهنم والصراط والأهوال والسحب على الوجوه وتحديد المصير وتطاير الصحف ووزن الأعمال قلوبها مش قادرة أنها تتعايش مع أي حاجة غير النظر لوجه الله ورؤية وجه الله سبحانه وتعالى أي رب وجهك أي رب وجهك أنت انت قلبك كده انت قلبك كده يا جماعه انا قاعده نتكلم عن معاصي ونسيب ونسيب لو انت ما انتش عارف انت بتسيب عشان مين هتسيب ليه لو انت ما انتش عارفه انت بتضحي عشان مين هتضحي ليه لو انت ما انتش عارف انت بتسيب ليه وعشان ايه هتسيب ليه يا جماعه الترك ده والتضحيه دي شعور قهري انتوا فاكرين ان التضحيه دي شعور بمزاجك ان انا لما اقول لك سيب هسيب و... يا جماعه ما حدش بيقدر يضحي بمزاجه ده لما حب ربنا بيلتهب في القلب لما الشوق الى الله بيزيد في القلب لما مشاعر قلبك وكل ذره في قلبك بتعيش مع جلال الله غصب عنك قهريا ما بتقدريش اصلا ما عدتش هتلاقي لذه في حاجه ما عدتش هتلاقي لذه في حاجه ما عادش هيبقى في متعه في الحياه هتعلق حياتك كلها على الوصول لربنا زي سلمان انا يا رب مش عايز زوجه مش عايز ولد مش عايز تجاره مش عايز فلوس مش عايز اهلي مش عايز وطني انا مستعد ابقى عبد بس وصلني ليك انا مستعد افتقر بس وصلني ليك انا مستعد الف في الارض كلها جزء جزء من تراب الارض يشهد على رحلتي في الوصول اليك بس وصلني ليك يا رب قصص رهيبه يا جماعه قصص رهيبه واحنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم وانت بتقولي اهدنا الصراط المستقيم وانت بتقولي لي وصلني ليك يا رب افتكر الزحفه بتاعت قاتل المئة وانت بتقول له وصلني ليك يا رب افتكر الرحله ما بين القارات في الارض بتاعت سلمان وانت بتقولي له وصلني ليك يا رب افتكر اللي لو كان الايمان في الثريا لبلغوه ولطلعوا له وانت بتقول وصلني ليك يا رب افتكر سحره فرعون سحره فرعون النموذج المهول يا جماعه سحرة فرعون ناس قاعدة بتسحر ناس قاعدة تفتن الناس وتضيع الناس وهي وفجأة استدعاء استدعاء من مين من رئيس الدولة كلها من فرعون من فرعون من الحاكم استدعاء ليه في مهمة فورا العربية بره يلا طيران كل حاجة في لحظة كان كل الصحراء سبعين ألف واحد واقفين بين ايدين فرعون قال لهم أنا عايزكم تنتصروا على موسى أنا أهو أنا عايزكم تنتصروا عليه قدام الناس وينتخب منهم أقوى 700 ساحر ويقف قدام الدنيا كلها والدنيا كلها بتهتف باسمهم والدنيا كلها بتهتف ليهم زي ما بيهتف بأسماء لعيبة ولا بيهتف بأسماء مغنين والدنيا كلها وليها في تطبيق اسمهم وفرعون قاعد والذهب مستنيهم والكراسي جنب فرعون مستنياهم لو انتصروا على موسى وواقفين الصحراء بكل زاهو ويلقوا عصيانهم وتبقى تعابين والناس تنبهر واحساس انبهار الناس يزود الكبر اللي في قلوبهم يزود ال- الكبرياء اللي في قلوبهم ويلقي موسى عصاه فاذا هي تلقف في قراءة تانية فاذا هي تلقف تلقف يعني العصيان بتاعتهم بقت بترمي نفسها في بق عصا موسى بترمي نفسها في لحظة يا جماعة الصحراء عرفوا كل حاجة في لحظة الصحراء اكتشفوا كل حاجة اكتشفوا ان فرعون ده ولا شيء اكتشفوا ان الناس دي كلها ولا شيء اكتشفوا ان الكراسي والاموال اللي لسه لسه كانوا بيتفاوضوا عليها ولا شيء اكتشفوا ان هتاف الناس ليهم ولا حاجة اكتشفوا ان الدنيا دي كلها ولا شيء اما لقوا جنودهم عصيانهم جنود لله بترمي نفسها في عص... في في فم ثعبان موسى بنفسها اكتشفوا ان ربنا هو كل حاجه وهو اللي مهيمن على كل حاجه اكتشفوا وق- القي الصحراء القي ده القي ده يعني زي ما واحد يلقى يعني يترمي يعني خلاص مشاعرهم ما عادش لهم سيطره على جوارحهم القي السحرة ساجدين قدام الناس يسجدهم ويصرخهم وهم ساجدين آمنا برب العالمين رب موسى وهارون احسن تفتكر يا فرعون ان انت اللي احنا بنهتف باسمك رب موسى وهارون ويبدأ ويبدأ رغبتهم في الوصول لربنا رغبتهم في توضيع في, ت- في تعويض العمر اللي ضاع منهم وفات فرعون يقول لهم آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر المبررات اللي كان بيبرر لنفسه كل حاجة بيها هي اللي ضيعته لأقطعن أيديكم مش لأقطعن هقطعها حتة حتة وأرجلكم هقطعها حتة حتة من خلاف عشان الدورة الدموية يبقى الجزء اليمين مع الجزء الشمال يتقطع وتبقوا مثلى قدام الناس من خلاف ولا أصلبنكم وهدقكم المسامير بعد كده على جذوع النخل المسامير هتتغرز في جسمكم وفي رجلكم وفي رقبتكم عشان تبقوا عبرة ودمكم هينزف قدام الناس ولا أصلبنكم أجمعين هتبقوا جنب بعض وهنجيب الناس كلها تشتم فيكم وتل... و... وكلها تشتم فيكم قالوا قالوا لا ضير لا ضير الكلمة دي يا جماعة مش قالوها بس ساعة ما هددهم ده قالوها وهم بيقطعوا ايديهم كل واحد يمد ايده تتقطع لحمهم بيقع لا ضير امسكوا رجليهم قطعوها لا ضير دمهم بينزف من شرايينهم لا ضير علقوهم ودقوهم بالمسامير مع كل دقة لا ضير لا ضير ولا يهم ولا اي حاجه ولا خسرنا حاجه بدل ما خسرنا صلتنا بربنا الدم بينزف الناس بتشتم فيهم اهاليهم بيفرقوهم اللبس الملكي بيتخلع من عليهم لا ضير كل واحد فيهم بدا يموت بعد شويه من النزيف لا ضير انا الى ربنا منقلبون احنا عايزين نوصل لربنا احنا عايزين نوصل له يا جماعه ما فيش حد ضحى كده ما فيش حد عمل كده كلمه لا ضير حتى وهما بيموتوا لا ضير احنا ما خسرناش اي حاجه لان خلاص احنا حياتنا كلها بقى لها هدف واحد ان احنا نوصل لربنا سبحانه وتعالى ان احنا نصل الى الله سبحانه وتعالى اخواني في الله اخواني في الله اللي عايز يوصل لربنا قلبه غير كل القلوب حياته غير كل الناس ليله غير اي ليل نهاره غير اي نهار تعرفه من عينيه وبكاء عينيه تعرفه من لهفة قلبه لما تتكلم معاه تعرفه من عينيه اللي بتدور على حاجة توصله لربنا في كل حاجة تعرفه بزهده في الناس وبعده عنهم تعرفه في ان لما يتعرض عليه الدنيا واللي فيها مفيش ح- هو مش عايز حاجة انا عاوزك يا رب انا عاوزك انت يا رب انا عايز اوصل لك يا رب انا عايز اوصل ليك واقف على بابك ولما هتفتح لي يا رب خلاص كل الدم اللي نزف مني ولا حاجة كل دموعي ولا حاجة كل ألامي ولا حاجة أنا خلاص وصلت لك يا مولاي وصلت لك يا إلهي وصلت لك يا رب دمي ودموعي وابتساماتي ما عنك يشغلني مال ولا ولد ما عنك يشغلني مال ولا ولد نسيت باسمك ذكر المال والولد فلو أريق دمي في الترب لانكتبت حروف اسمك لم تنقص ولم تزدي في ناس يا جماعة حست بحب ربنا والشوق لربنا لدرجة انه حاسس انه حب ربنا بيجري في دمه لدرجة ان دمه بقى جوه جسمه كاتب اسم الله سبحانه وتعالى في ناس وصلت لهذه الدرجة وناس عاشت مع هذه الدرجة النماذج كتير قوي في اللي كانوا عايزين يوصلوا لربنا وسابوا كل حاجة امرأة فرعون اللي سابت روحها اللي سابت روحها عشان ربنا سبحانه وتعالى وفرعون بيعذبها وهي بتشوف بيتها في الجنة في جوار عرش الرحمن وتضحك يقول لهم ده مجنونة مش ممكن واحدة تتعذب بكده وتضحك والخدم بتوع سيدة البلد الأولى وسيدة القصر الأولى يقفوا يعذبوها النهاردة وخلاص ما عادش في قلبها أي حلم غير إنها توصل له ما عادش في قلبها أي حاجة يحطوا الصخرة على صدرها خلاص وهي روحها بتطلع وهي بتموت وهي في لحظة الاحتضار تهتف لربنا رب رب عايزة ايه حلمك ايه مرادك ايه اخلصك من فرعون اخلصك من عذابه انجيك منه رب ابني لي عندك بيتا في الجنة وتموت امرأة فرعون وهي بتناجي ربنا وبتقول له ابني لي عندك بيتا في الجنة ابني لي عندك بيتا في الجنة انا يا رب مش عايز مش عايز اي حاجة غير ان انا ابقى في جوارك يا رب غير ان ابقى في جوارك المرشطه مرشطه بنت فرعون واولادها بيتاخدوا من حضنها وابنها الرضيع بيتاخد من على صدرها ويترموا في الزيت المغلي قدام عينيهم الوقت يا جماعه لما النبي عليه الصلاه والسلام كان في كان في رحله الاسراء والمعراج كان في الشام شم رائحه امراه ماشطه بنت فرعون هي واولادها يا جماعه ده قبرها في مصر يا اخواني ربنا جمعها على اولادها ربنا وصلها ليه سبحانه وتعالى لان كان حلم حياتها انها توصل لربنا حلم حياتها ومناها وامل عمرها وهتاف كل ذره في قلبها انها توصل لربنا المشهد اللي قبل ما اسيبكم مش عايزين ننساه ومش عايزين قلوبنا تنساه ابدا مشهد الزاحف الى الله مشهد قاتل المئة وهو بيزحف وهو لوحده محدش شايفه غير مولاه وهو قلبه بيزحف وملك الموت بينزع روحه من كل ذره في جسمه وهو عارف انه لا يمكن هيوصل ولكن نفسه يوصل لربنا نفسه الباب يتفتح قبل ما يموت نفسه يحس انه في كنف الله قبل ما يموت انت كده انت كده انت مش كده ليه انت ما انتش كده ليه انت قلبك مش كده ليه اللي شغلك عنه الى خير مني لما بتلتفت في الصلاه على ربنا ربنا بيقول لك الى خير مني ايه اللي شغل قلبك عني ايه اللي اتفتن قلبك عني ايه اللي خدك من كنف مولاك ايه ال... ايه الحلم اللي اعظم من انك انت تبقى في جواره ايه الحلم اللي اعظم من ان بابه يتفتح لك شغلك ايه الى خير مني الى ارحم مني الى اعظم مني الى اقدر مني الى اكرم مني الى احلم مني الى اجود مني الى اجمل مني سايبه ورايحه لمين سايبه رايح فين سايبه عشان ايه بتضحي بعلاقتك بالله عشان ايه عشان ايه سيب كل حاجه عشانه ضحي بكل حاجه عشانه سيب كل حاجه عشان توصل له اي حاجه يا جماعه يا جماعه اللي له حلم في حياته بيسيب كل حاجه عشان الحلم ده بيضحي بكل حاجه عشان الحلم ده انت مستعده تضحي بايه عشان ربنا انت مستعد تضحي بايه عشان توصل لله سبحانه وتعالى عشان لحظه فتح باب الله سبحانه وتعالى وفتح الله على قلبك لحظه النظر لوجه الله لحظه رؤيه الله لحظه جوار عرش الله في الفردوس الاعلى لحظه لما ربنا ينادي اهل الجنه ويقول لهم يا اهل الجنه هل رضيتم هل رضيتم يا رب وما لنا لا نرضى بيضت وجوهنا غفرت ذنوبنا رفعت درجاتنا نعمتنا أكرمتنا يا رب ما نرضاش إزاي ما نرضاش بعد كل ده إزاي فيقول لهم في فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم يقول لهم سبحانه وتعالى انه صيعتهم افضل من هذا يا رب وما افضل من هذا هو لسه في ايه لسه في ايه يقول لهم احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعدها ابدا يا جماعه نعيم الجنه محلاش غير برضا ربنا نعيم الجنة ومتع الجنة وقصور الفردوس الأعلى والأنهار والقصور المعلقة وعجائب الجنة الرهيبة كل ده محلاش ولا نعم به غير لما جه رضا ربنا سبحانه وتعالى رضا ربنا اللي اجمل من اي نعيم رضا ربنا تشتري ك... تشتري رضا مولاك بكام تدفع ايه عشان ربنا يرضى عنك تدفع ايه عشان تحط راسك على المخده قبل ما تنامي تحس ان ربنا راضي عنك تلاقي قلبك بيناجيك فيه تلاقي قلبك معاه دي علامة انك من بتوصلي له بتقربي منه ندفع ايه عشان نوصل لله رب العالمين عشان نوصل لله مولانا فليتك فليتك تصفو والحياة مريرة اي حاجة يا رب بس يبقى صلتي بيك وليتك تعفو والانام غضاب انا مش هاممني اي حد ولا اي حاجة الا انت وليت يا رب يا ريت يا رب يا ريت يا رب وليت الذي بيني وبينك عامر وليت الذي بيني وبينك عامر وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب يا رب لو هيبعدوني عنك خدهم لو اي حبيب ليا هيبعدني عنك خده يا رب مش عايزه مش عايزه لو الفلوس هتبعدني عنك خدها يا رب لو اولادي هيبعدوني عنك يا رب اي حاجه هتبعدني عنك خدها يا رب انا مش عايز حاجه غيرك يا رب فليتك تصفو والحياه مريره وليتك تعفو والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب وكل الذي فوق التراب تراب والله والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي وما جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي إلا وأنت حديثي بين جلاسي ربنا ربنا قدر ربنا في قلبك إيه قدر ربنا في قلبك إيه اللي عايز يوصل لربنا عمل اللي احنا قلنا ده اللي عايز يوصل لربنا عاش زي الصحراء وضحى زيهم اللي عايز اللي عايز يوصل لربنا عمل زي ابراهيم ابراهيم اللي عايز يوصل لربنا عمل زي قاتل الماء وهو بيزحف ازحفيله ازحف له روح لربنا زحف بس اوصل له اوصل له حتى لو هتوصل زحف حتى لو هتعيش حياتك تزحفي حتى لو مش هتلاقي حد يعينك زي سلمان حتى لو هتبقى عبد زي سلمان حتى لو هتضحي بكل حاجه زيه حتى لو هتسيب الملك واللي انت فيه والمركز والوزارة زي زي امرأة فرعون حتى لو هتضحي بانك تترمي في الزيت من اجله زي الماشطة حتى لو حتى لو هتخترع حاجة البشر ممكن يخترعوها بعد كذا الف سنة لو كان الايمان في الثريا لبلغه لبلغه رجال وصلنا ليك يا رب على بابك يا رب دمي ودموعي وابتساماتي الكلمة دي من أول مرة سمعتها يا جماعة أو من بعد ما سمعتها والواحد حاسس إن الكلمة دي ما تتقالش غير لربنا أبدا ما تتقالش من مخلوق لمخلوق خالص الكلمة دي ما تتقالش غير لربنا دمي ودموعي وابتساماتي كل أفراحي وأحزاني عشانك يا رب كل أفراحي وأحزاني في سبيلك يا رب أنا خلاص قلبي اللي أنت اديتهولي قلبي اللي أنت وهبتهولي اللي أنت وهبته عشان أحبك بيه وأعرفك بيه خلاص يا رب بقى وقف ليك ما عادش هيسكنوا حب حد غيرك ما عادش هيسكنوا شوق لحد غيرك ما عادش هيسكنوا رغبة في حد غيرك ما عادش هيسكنوا رجاء في حد غيرك ما عادش هيسكنوا أنس بحد غيرك ما عادش هيسكنوا فرح بحد غيرك ما عادش هيسكنوا لهفة على حد غيرك ما عادش هيسكنوا خشية لحد غيرك يا رب وصلنا ليك يا رب وصلنا ليك يا رب اللهم صلنا إليك اللهم صلنا إليك اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم أوصلنا إليك يا رب العالمين اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين يا رب املأ حياتنا بطاعتك اللهم اجعلنا مسلمين لك سلما لك مخلصين لك مخلصين لك اللهم اخلص قلوبنا لك واخلص اعمارنا لك واخلص حياتنا لك اللهم اجعلنا بك وإليك يا الله اللهم اجعلنا بك وإليك يا الله يا رب أنبنا إليك وتبنا إليك ولجأنا إليك ووقفنا على بابك تركنا الدنيا وما فيها تركنا كل شيء لأجلك اللهم أوصلنا إليك اللهم أوصلنا إليك اللهم أوصل قلوبنا إليك ارضى عنا يا رب ارضى عنا يا رب متعنا بالنظر لوجهك الكريم يا رب أي رب وجهك أي رب وجهك أي رب وجهك أي رب وجهك برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وجزاكم الله خيرا